اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله مشاهدي الكرام أجدد تحية والترحيب بحضراتكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا سيدي يا رسول الله إذا ضاق بك الأمر فبالأسحار صل على محمد يصلي الله رب العرش عشرا على عبد يصلي على محمد وفي مئة يصلي الله ألفا فعجل بالصلاة على محمد ولا تترك رسول الله يوما فما أحلى الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم مشاهدي الكرام في هذه الفقرة يعني نرحب ونشرب بلقاء علمين ونجمين من نجوم قناة الرحمة نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقهما دائما لكل خير بإذن الله تبارك وتعالى معنا مشاهدي الكرام فضيلة الداعية الإسلامي فضيلة الأستاذ الشيخ خالد عبد الله أهلا وسهلا أهلا وسهلا أيضا كما يسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا ويشارك معنا في هذا اليوم الكريم معا لنصرة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم صاحب البرنامج يعني ربنا يكرمه اللي حقق شهرة ونجومية وانتشار وقبول بإذن الله تبارك وتعالى برنامج لماذا أسلموا معنا فضيلة الدكتور حسام عقل أهلا وسهلا أهلا وسهلا دكتور حسام نورنا أهلا وسهلا معا لنصرة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم يعني هبدأ مع فضيلتك يا دكتور حسام احنا عايزين كده نشوف يعني اتصالات أتت قبل يعني ما نصعد ونخرج إلى الهواء قالوا أن الحالة دي وحالة الأعداء دي موجودة يعني منذ القدم وليست حديثة وليست جديدة فأنا عايز فضلتك كده تقص لنا ظاهرة العداء للنبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أعان بفضله الأقدام السالكة وأنقذ برحمته النفوس الهالكة ويسر من شاء لليسرى فرغب في الآخرة والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا محمد رسول الله خير من اصطفاه الله وانتخب ففاق الفائقين في الفضائل والرتب أما بعد فأود أن أقول سعار العداء أو هستيريا العداء التي تتفجر الآن بالتزامن في عدة بقاع نعم وأنا أريد بادئ ذي بدء أن ألفت النظر إلى أنه ليس أمرا صدفويا أن تتفجر ظواهر العداء كتابة وبثا مسموعا ومرئيا داخل العالم الإسلامي وخارجه في وقت واحد بالتزامن لكن أنا أريد أن أرتد بالذاكرة إلى الوراء قليلا لأنها ليست المرة الأولى نعم وأزعم أنه هنري دي كاستري في كتابه الإسلام سوانح وخواطر ارتد بالظاهرة إلى القرن الثاني عشر الميلادي خصوصا القرن الثاني عشر الميلادي حينما بدأت الاحتكاكات الأولى التي كان سقفها الأعلى فيما بعد الحروب الصليبية التي استمرت نحو 200 عام نعم.
هنري دي كاستري يلفت نظرنا إلى أغاني القوالين التي كانت تنشد في الشوارع الأوروبية أغاني القوالين تشبه عندنا شعراء الربابة الذين يسيرون في الطرقات مم.
أغاني القوالين في أوروبا كانت كلماتها بذاتها محشوة بالعداء ضد كل ما هو إسلام ثم بدأت الظاهرة تتنامى مع ظهور عدد من رجال الدين هناك نعم.
اتسموا بقدر من الحقد والتزمت الموتور ربما أذكر منهم دون ماترينو في كتابه سراج الكنيسة الذهبي نعم.
وقد ذهب الرجل إلى القول إن قرآن المسلمين ينبغي أن يحرق وقال ذلك صراحة مم. إن قرآن تنامت المسلمين ينبغي أن يحرق نعم وتنامت الظاهرة باضطراب مم.
فأنا أريد أن أقول ما نقرأه حتى الآن من كتب تتشح بال بال بالوشاح الأكاديمي يعني الكتاب الذي ظهر منذ أشهر بعنوان Prophet of the Doom أو نبي التخريب أو نبي الدمار مم.
آه، هذا الكتاب يؤصل لفكرة أن الإسلام معروف بالعنف ومعروف بالتزمت ومعروف بعدم إطاقة الآخر أو ما يسمونه بالتولرنس نعم إذا ما أريد أن أقوله إن ظاهرة العداء ظاهرة قديمة جدا ومتجذرة في الثقافة الأوروبية ما حدث الآن من إساءات صريحة في الصحف الدنماركية وفي غيرها بالمناسبة لا يمثل بن- بالنسبة لن- لنا نحن كمسلمين مفاجأة لكن المفاجأة ربما تكون بالنسبة للنخب العلمانية في بلادنا آه.
ومن هنا يكون الحوار معهم ينبغي أن نكف عن أن نتهم المسلمين والاتهام يأتي دائما ذاتيا أننا لا نتحاور لا نمد جسور الحوار لا نحاول أن نتحاور مع هؤلاء القوم نعم.
وأذكر بأنه في شهر أكتوبر الماضي كانت هناك وثيقة موقعة من 138 عالم يمثلون خلاصة علماء المسلمين باستعدادهم للحوار فماذا حدث؟ أحد كرادلة الفاتيكان خرج بتصريح نحن مستعدون لأن نحاوركم شريطة ألا تعتبروا أن القرآن نص فوق المناقشة لا حول ولا قوة إلا هذا بالله كلام لا يشي إطلاقا برغبة في الحوار نعم.
فأنا أريد من النخب العلمانية أن يكفوا عن اتهام المسلمين بأنهم رافضون للحوار لأن أظن أن الظواهر المتصلة والتي تتوالى فترة تثبت أننا دائما راغبون في الحوار وفي كل مرة كانت موائد الح- الحوار تمد كانت بادرة العداء تأتي من الطرف الآخر مم.
وأذكر هنا أنه حينما كنا بصدد إعداد مائدة حوار مطولة خرج بنديكتوس السادس عشر بتصريحاته بالفعل، نعم، النارية نعم.
الشهيرة مم.
وقبل ذلك كان حوار مرصود أن يكون في إيطاليا فوجئنا ببرلسكوني يستبق الحوار بتصريحات أقل ما توصف به العداء الموتور ما أريد أن أقوله الآن ظاهرة العداء تتفجر الآن بالتزامن في عدة بقاع وأريد الشيء بالشيء يذكر نعم.
فمنذ أيام قليلة وهذه انعطافة ذاتية أخيرة لأسلم الخيط إلى نعم.
أخي نعم.
الداعية الكبير الشيخ خالد عبد الله لينتفع به المشاهدون نعم آه، منذ أيام قليلة آه، آم، آه، فوجئت برنين الهاتف وكان المتحدث على الطرف الآخر إذاعة لندن مم.
وكان الكلام دائرا حول صحفية كتبت كتابا بعنوان الجنس في حياة النبي صحيح فطلب مني أن أناظر على الهواء مباشرة وكان معنا الأخ عضو مجلس الشعب الذي حرك الاستجواب الأخير و... واستمرت الحلقة حوالي ساعة كاملة مم.
وتبين لي أن الذين يريدون أن يكتبوا الآن بأسلوب الخبطات الصحفية يريدون لفت الأنظار ب... بالانضمام إلى هذه ال- إلى قافلة ال- لكن آه، ما أريد أن أقوله بالفعل هذا يحفزنا تماما مم.
أن يكون لنا الآن خطاب إعلامي في مستوى الموقف والحال خطاب إعلامي خطاب إعلامي يتسم بالقوة حضرتك يتسم عفوا بالنفاذ دكتور حسام حضرتك قلت خطاب إعلامي وليس خطاب ديني ما هو خطاب إعلامي آه.
ينقل الرسالة الدينية نعم.
طبيعي جدا أن الرسالة الدينية تنقل من, خطاب من خلال خطاب إعم- تمام.
إعلامي لكن ما أريد أن أقوله لابد أن يكون هذا حافزا قويا لتحديث أدواتنا مم.
أن نخاطب الآخر بلغته ب- بثقافته أن نخاطب الآخر ب- بسقف تمويل عالي يعني أريد أن أقول الآن أنه إيرفين موسكوفيتش مثلا كمثال حتى أحفز إخواننا الأثرياء سواء أثرياء النفط أو أثرياء الانفتاح مم.
بارك الله للجميع في أموالهم آمين.
لكن أريد أن مم.
أحفزهم إلى أن الملياردير الملياردير اليهودي المعروف إيرفين موسكوفيتش قام ب- بتمويل القناة السابعة في التلفزيون الإسرائيلي من الألف إلى الياء نعم وهي قناة ناطقة بقضايا المستوطنين مع أن قضية الاستيطان بذاتها هي الظلم بعينه مم.
لكن معنى ذلك أنهم يتحركون إعلاميا تحركا قويا وأسلم الخط بارك الله فيك يا دكتور حسام يعني ربنا يكرمك يعني و- وكلامك هيفتح لنا حاجه الشيخ خالد يعني هو ال- الدكتور حسام بيتكلم هناخد منه جمله كده توزيع الادوار طيب هو برضه لفت ان احنا لابد يكون في خطاب اعلامي جديد طب خطاب اعلامي يا شيخ خالد ما احنا برضه المشكله خلينا خلينا نكون صرحاء بقى و- وبصراحتك المعهود عنك يا شيخ خالد هي المشكله ان بعض المشايخ مش هنقول كلهم حينما يذهبون للتحاور والحوار مع علماء الغرب يعني دايما حتى هم نفسهم يقولوا احنا بنخاطبهم بلساننا احنا مش ب- بلسانهم ولا بكلامهم ولا بلغتهم فالمشكله في ايه؟
أولا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى عليه الله الصلاة عليه وآله والسلام.
وسلم أنا بشكر أخونا الدكتور حسن عقل على هذه المعلومات الطيبة القيمة نعم والموضوعية في الكلام لأن إحنا الحقيقة في أمس الحاجة دلوقتي إلى الموضوعية تمام يعني عايز أقول إنه إحنا عندنا فوضوية في التعامل مع الأحداث دي مم.
أول ما يحصل آه، شيء من الاستفزاز الغربي للمسلمين تجد على طول رد فعل مش مفهوم انا مش عارف مش عارف افهمه صراخ وصويت وزعيق وبتاع يعني كلام كتير قوي اولا تكفل الله سبحانه وتعالى بنصرة النبي صلى الله عليه وسلم يعني احنا بننصر نفسنا الحقيقة وبنكون آه، يعني يعني زي ما بقول ايه أداة تستخدم لنصرة دين ربنا سبحانه وتعالى انه خلاص ربنا نصر النبي صلى الله عليه عليه وسلم الصلاة والسلام.
وربنا هددنا وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم تمام كلمة ثم لا يكونوا أمثالكم دي لازم نقف قدامها شوية اه لأن إحنا النهاردة حضرتك تفضلت والدكتور حسام قال حتة توزيع الأدوار ده شيء مهم أوي النهاردة تمام تمام.
يعني إحنا النهاردة كل واحد بيتحرك تحركات فردية ملناش آه، موضوعية في آه.
معاملة يعني النهاردة حصل من ب- ب- إضافة لكلام أخونا الدكتور حسام من لسه قاري على إسلام أونلاين إن في فيلم ولسه كنت قاري امبارح في الحلقة بتاعتي دي في دي اسمه مش عارف Islam: What the West Needs to Know أو الغرب ماذا يعرف أو ماذا يريد أن يعرف عن الإسلام تمام ست أجزاء طعن قاتل في الإسلام وفي رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم نعم.
خلاص وبيتباع ب 20 دولار في أمريكا مم.
فأنا النهاردة بقول طيب إيه اللي المفروض نقعد نفكر نعمله مش عشان أقعد أكلم الناس في الشارع ليل ونهار إنه رسول الله تواضع رسول الله أخلاق رسول الله حلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة والسلام.
بس أنا بوصل الخطاب ده لمين احنا عايزين توزيع الأدوار في ناس تتكلم المسلمين هنا ال- لأن احنا عندنا طبعا في ناس بتستغل من الغرب ده صحيح.
وكثير من العلمانيين صحيح، انا كنت صحيح.
لسه في قاعده لقيت لسه ناس عماله تتكلم في الطعن في البخاري وفي مسلم وفي ثوابت الاسلام ناس خلاص بقت الفكره آه، متاحه انه احنا ملناش سقف في هو الطعن عفوا الشيخ خالد ما هو برضه المشايخ حينما يتكلمون عن خلق وتواضع آه، وتواضع المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم هم بيبينوا برضه للناس هذا هو رسول الله ما صلى الله بقول عليه وسلم.
لحضرتك بس مش آه.
هو ده الدور الوحيد يا استاذ مولى آه، آه.
يعني انا مش طول النهار والليل هفضل اكلم المسلمين فقط انا بقول آه.
النهارده ايه يفرق اساءه الرسام المارق مم.
هذا الذي اساء الى نبيه برسومات صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام.
واللي يفرق زي ما اخونا الدكتور حسام تفضل وقال الاخت المارقه التي كتبت كتاب نعم.
الحب والجنس في حياه حياة النبي النبي. آه.
في عنوان عامل ازاي نعم.
باسم الثقافه اه ايه اللي حرية يفرق الرأي كتير حرية التعبير أه، ما- يعني انا قصدي آه.
مش شايف فرق ليه الناس صارت جدا على موضوع الرسومات وما صارتش على الحدث ده بما يتناسب معه آه.
فاحنا عايزين نقول النهارده الادوار توزع ازاي الادوار توزع بان احنا لازم يكون لنا ال- ال- الدور في ان احنا نتحرك في خطاب الناس دي اه ده ده خطاب مهم يعني النهارده راجل بينفق من الالف للياء على قناه آه.
علشان وده على فكره تحس انه قد يكون حب وقد يكون فرض احيانا مم.
احيانا بيكون بحب ل- لعقيدته وديانته واحيانا بيفرض عليه من الحاخامات التقال انك لازم تعمل كده عشان تنصر اليهوديه تمام.
فاحنا النهارده بدل ما يبقى عندي قناه للطرب وقناه للموسيقى وقناه للغناء ونتسابق في قنوات الرياضه ونفتتح قنوات رياضه ونقعد نعمل كلام كتير قوي يهمش قضايانا الاساسيه ما نقول للناس تتقي الله ونفتح قناه بقى ونبتدي نتحرك من خلال هذه القناه لخطاب الغرب خطاب موضوعي عقلاني هادئ غير متشنج مم.
يعني النهارده انا في ناس بتطلع في وسائل الاعلام من دعاتنا يا اخي الفاضل آه، آه.
متشنج جدا انت بت يعني طب واخرة التشنج ده حصل معاك لايه ولا حاجه ولا حاجه خالص فانا النهارده عيب قوي لما الاقي نفسي في دول اوروبا وامريكا مش عارف اوصل لقناه اقرا اه عيب قوي مم.
عيب قوي لما يحصل كده يعني النهارده لازم يبقى في وقفه جاده جدا من الاثرياء الذين يريدون ان يعني يحترموا انفسهم شويه مم.
بدل الانفاق ب- ب- ب- ببذخ طب يعني- على ما نراه نعم.
من الامور اللي بتحصل في حياتنا الرياضيه لا التحرك يكون على المستوى السياسي يعني انا النهارده عجبني اخ فاضل قال هو الحكام دول آه.
مش ده نبيهم برضه صلى الله عليه وسلم بالتأكيد.
ولا هو نبي الشعوب بس لا، لا، يعني بالتأكيد.
ايه دور الحكام في نصره النبي آه.
صلى الله عليه عليه وسلم الصلاة والسلام.
يعني ايه اللي طلع بيه حاكم على اي قناه اصدر بيان استنكر فيه هذا الكلام علاقات دبلوماسية ودعا يا شيخ خالد.
يا اخي الفاضل ده احنا لازم نعم.
النهارده النبي مم.
النبي اعلى واجل من قضيه فلسطين اه النبي اعلى واجل من قضيه بالتأكيد القدس صلى الله عليه وسلم.
فانا النهارده بتقعد تحركي جامعات الدول العربيه وتقول عايزين نعمل مؤتمرات قمه لابد النهارده في حدث زي ده ان كنت في لحظه من اللحظات من البدايه احرك مؤتمرات قمه ونبتدي نكشر عن انيابنا بقوه شويه لان الموضوع ما بقاش قضيه ارض وخناقه على مترين هنا و- وجزيره تايهه هنا لا ده موضوع مساس باشرف خلق صلى الله الله عليه صلى الله عليه وسلم فالقضيه بقتش قضيه شعوب بس ان الشعوب تقعد تتكلم و- و- والساسه والحكام في وادي والشعوب في وادي جميل يعني انا هبدا مع حضرتك كده في موضوع تحديد الادوار او توزيع الادوار هبدا مع حضرتك واحد واحد كده نبدا بالفرد ولكن انا يعني قبل ما ننتقل لل- لتحديد الادوار والفرد يعمل ايه في, في اتجاه المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة انا يا دكتور حسام يعني دائما ما نسمع ان الاسلام دين ارهاب ودين ارهابيين وان الاسلام انتشر بالسيف و- وغير ذلك من الاتهامات والشبهات والطعنات التي تلاحق الاسلام والمسلمين في كل وقت وفي كل حين ماذا تقول طبعا ابتداء يمكن اخي الاكبر الشيخ خالد عبد الله اشار الى مساله نعم.
انه آه، دلوقتي دوائر القرار في اوروبا مم.
في سعار العداء ضد الاسلام آه.
تصطنع عملاء او مطايا يلعبون دور مخلب القط مم.
للنفاذ الى الاسلام من الداخل واريد ان اقول انه بادره العداء كانت واضحه حتى قبل نشر الرسوم الدنماركيه الأخيرة.
نعم ما مغزى انه تسليمة نسرين تعطى ارفع جائزة ادبية في فرنسا م.
وهي كاتبة متوسطة القيمة وكتبها تباع في الاسواق بالكاد م.
لانها كتبت رواية اسمها العار وانحازت لثقافة الاقلية الهندوسية او الهندوس على حساب المسلمين تمام.
هذه كل مزيتها ما معنى انه تظهر مثلا كتابات من هذا النوع وتغدق عليها بالجوائز كاتبة صومالية لا يكاد يعرف عنها احد شيئا تصنفها مجلة التايم الأمريكية ضمن أهم 100 شخصية في العالم ماذا صنعت هذه الكاتبة إلا أنها هاجمت ثقافة المسلمين وانحازت لثقافة الشواذ جنسيا مم.
إذا ظاهرة ال- الجوائز التي تغدق بلا حساب كان واضح جدا احتشاد بحالة عداء صريحة طب واضحة هم- لكن أنا أريد هنا أن ألتقط الخيط من حضرتك في مسألة العنف اه لأنه ده أكتر مأخذ بيساق في ال- نعم.
أريد أن أقول ويعتبر صوتي ضميمة إلى ما ذكره أخي الداعية الشيخ خالد عبد الله أنه بالفعل إذا كان أوروبا يخشون من المتزمتين على شاكلة تنظيم القاعدة آه، قيراطا فهم يخشون من المعتدلين آه، اعتدالا كبيرا مم.
يعني هم يخشون من الاعتدال بأكثر مما يخشون من التزمت نعم.
يخشون من الصوت العاقل الرصين القادر على النفاذ والتوغل بأكثر من الصوت الملتاث المتهوس مم.
ولا أدل على ذلك من واقعة ذكرتها في الحلقة قبل الماضية في نعم.
نعم. برنامج لماذا أسلموا أن الاعتداء في بريطانيا لم يقع على رأس من رؤوس التزمت وإنما وقع على الشيخ السلموني وهو أحد مبعوثي الأزهر صحيح، هناك.
صحيح، صحيح.
ووصل الأمر إلى حد ضربه في قارعة الطريق إهانته.
لمدة نصف ساعة كاملا دون أن يتدخل أحد لحمايته مم.
لكن في مسألة العنف أظن أن بيتهم من زجاج اه يعني سأقول لك إحصائية سريعة بين قوسين حتى ت- تتضح الأمور النبي صلى الله عليه صلى وسلم, الله عليه وسلم.
في غزواته وفي سراياه تمام بعض الباحثين في في المسائل اللوجستية تبين لهم أن عدد المشركين الذين سقطوا بسيوف المسلمين في الغ- هذه الغزوات والسرايا لا يتجاوز 200 مشرك اعمل إحصائية كده وعدها على الأقل من مهلك والكلام ده لابد أن يقال للغرب صراحة مم.
ما يجوش 200 مشرك هذا العدد لا يبلغ عشر معشار من سقطوا في مذبحة سان برثولوميو بين الكاثوليك والبروتستانت مم.
ولم يكن للمسلمين فيها لا ناقة ولا جمل نعم إذا مسألة العنف دي أنا عاوز أقول بيتهم من زجاج وأريد أن أذكر شيئا مهما نعم.
في الحروب الصليبية لما دخلت القوات الصليبية إلى إنطاكيا ثم توغلت إلى القدس ما الداعي أصلا لتفجير هذه الحرب آه، أنا أحيل الأمر إلى ويل ديورانت ويل ديورانت ليس مسلما ولم ينطق بالشهادتين يوما مم.
لكنه سجل الواقعة في كتابه قصة الحضارة يقول دخلت القوات الصليبية إلى القدس وسالت دماء المسلمين كما تسيل الخمر من معصرة العنب مم.
إذا مسألة العنف دي تحتاج إلى الرد والرد بسيط وهادئ صحيح، صحيح.
لكن ما أريد أن أقوله فعلا نحن بحاجة إلى خطاب إسلامي آه، قوي وبحاجة إلى أن نخاطب هؤلاء بلغتهم ايوه ده, ده وهذا أهم هو شيء.
ما ذكرته مرارا ده اهم شيء وضربت مم. نعم.
مثلا بلد زي الجابون نعم تنطق اللغة الفرنسية وداخل الجابون أربعين لهجة محلية لقد نجحوا في ترجمة كتبهم إلى أربعين لهجة محلية مم.
من بينها لهجات لا ينطق بها إلا قبائل محدودة التأثير مم.
والقيمة فماذا صنعنا نحن لنقل هذه القضايا إلى ساحتهم وملعبهم مم.
شيء أخير نعم.
حظنا ك- كدعاة ليس أن نبرر لأننا ألاحظ أن احنا بنتكلم عن تحسين الصورة تجميل الصورة الدفاع عن الإسلام ولماذا نرتد إلى مواقع الدفاع أصلا نعم.
يعني بالضبط.
النهاردة إنسان بوذي لما بيفتح موقع على النت ما بيقولش أنا أدافع عن البوذية أنا أدافع عن النيرفانا لكن بيستبق بعرض فكره مباشرة نعم.
فلا بد أن نكف عن هذا المصطلح لأنه مصطلح ابتداء يحمل نبرة الاعتراف الضمني بأننا مخطئون وعلينا أن نبرر أخطاءنا ليس حظنا أن آه، التبرير وإنما حظنا كما قال الدعاء التدبير وإنشاء الصورة استباقا وابتداء نعم هو برضو الدكتور حسام الشيخ خالد بيقول يعني نتكلم بهدوء وبعقلانيه وبوا- وبواقعيه. انا عايز اقف مع حضرتك كده في موضوع توزيع الادوار وتحديد الادوار بالنسبه للافراد. ماذا يفعلون تجاه نصره المصطفى محمد ولكن هستاذنك بعد الاتصال. صوت تكبر اتصال من الجزائر السلام عليكم ورحمه الله. طيب آه، نعود آه، للأفراد.
اولا يعني جزا الله خيرا اخونا الدكتور حسام في قضيه عايز برضو نركز عليها قوي آه.
ان احنا يا اخي الفاضل قراءتنا لتاريخنا تعبانه جدا ده صحيح.
احنا مش عارفين نقرا التاريخ بتاعنا وبالتالي حتى ال ال ال التاريخ المزيف ام ملوث اللي بي بيطرحوه علينا حتى في كتب التاريخ بتاعتنا اه يعني انا من صغري انا فاكر زمان من صغري قصه التحكيم المعروفه دي طلعنا فيها الصحابه افاقين وبيحبوا السلطه والكرسي والخاتم ويشيل الخاتم ويحط الخاتم والقصص دي حتى الكلام ده الى وقتنا هذا لم ينقح محتاج تنقيح النهارده هات لي برنامج قوي بينفق عليه في ان احنا نعرض تاريخنا لان النهارده لما الدكتور حسام يقول لك كلمه انه النهارده 200 مشرك قتلوا على مدار تاريخ جهاد النبي لغزوات صلى الله النبي عليه عليه الصلاة وسلم والسلام.
يعني دول ما يجوش في, في, في, في حادثة آه.
في طريق في عبارة ده احنا عندنا في العبارة صار فيها ألف ها؟ لما ننظر إلى هذا الكلام ليه الكلام ده ما يصلش إلى الغرب ونقول لهم إذا كنتم تريدون أن تتكلموا عن العنف تعالوا نشوف فين العنف فين ن- ن- نعرض يعني ضحايانا وضحاياكم عنفنا الذي تزعمونه والعنف الذي نؤكده عليكم طيب، من, جميل.
من حاجات موثقة عندكم يعني.
نعم نعم بداية أما نيجي نتكلم عن أفراد يا أخ ملهم نعم آه نشوف النهارده عايزين الافراد استاذ حاج برضه بعد اتفضل اتفضل اتصال من الجزائر السلام عليكم ورحمه الله
الو السلام عليكم ايوه السلام عليكم ألو.
اهلا وسهلا وعليكم السلام اهلا وسهلا اتفضلي
آه، انا من الجزائر ممكن آه، انا اتكلم ع- عشان مثل تفاصيل عشان اتفضلي يا فندم معانا على آه، طول نصرة الإسلامية تكون نصرة إسلامية من من الأمة الإسلامية عن طريق الاتحاد لازم يكون اتحاد يعني يعني لازم تتحد الأمة الإسلامية ونفهم يعني الشعب الإسلامي يعني والأمة الإسلامية إيش هو الإسلام قبل ما نعلمه يعني الكفار جميل حضرتك يعني بتطالب لازم يكون اه الإنسان مع الأمة الإسلامية هون اه طيب جميل حضرتك يعني هي بتطالب باتحاد المسلمين وان المسلمين يكونوا يد واحده طيب شكرا جزيلا طيب يا شيخ خالد الافراد ماذا يفعلون؟
أولا يا أخي الفاضل آه.
يعني نصرة النبي صلى الله عليه عليه الصلاة وسلم والسلام.
التي نتكلم عنها دائما وب- وعايزين نفعلها بتبدأ من الأفراد في أنفسهم مم.
يعني أنا عايز أسأل سؤال نعم.
إزاي أنا كفرد أريد أن أنصر سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأنا راجل مش قادر أنصر نفسي وأتغلب على شهوتي حتى في صلاة الفجر ده أنا بتكلم أبسط مثال مم.
مانيش قادر أتخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي آه.
مانيش قادر امشي في الشارع اشعر ان انا قادر افرق بين المسلم وغير المسلم في تصرفاته فاحنا عايزين نقول النهارده على الرغم من ان الخطاب الاعلامي الاسلامي اللي اللي ابتدى يتوسع جدا الا انه ما زال هناك قصور كبير جدا في فهم الافراد لحقيقه هذا الاسلام يعني كل الناس بتختزل الافراد انا بتكلم افراد بتختزل الاسلام كله في الصلوات الخمس تمام فقط ولذلك لما تلاقي واحد في ازمه اسمع كلمته يقول لك إيه، انا في ازمه مثلا يقول لك مع اني والله بصلي بس ايه علاقة الصلاة بواقع حياته هو كمسلم في تعامله ده احنا النهاردة في أزمة غزة بقينا نرفع الأسعار كمسلمين على مسلمين في أزمة صحيح شايف مسلم في أزمة مش لاقي ياكل ويشرب بدل ما اخفف عنه الأسعار وأقول له والله ادالك بسعر التكلفة ولو كنت أملك كنت ادالك ببلاش لا رايحين ننصب عليه ونقول له آه.
علبة الجبنة اللي ببعت ثلاثة هبيعها لك ب 10 عشان أنت محتاج واللي قاعد ده بيقول لك أنا بصلي يبقى إذا أنت أنت أصلا جواك كفرد وشوف النبي صلى الله عليه وسلم في عليه الصلاة غزوة أحد والسلام.
لما الصحابة يعني قل هو من عند أنفسكم مم.
مهمة أول القضية دي انفسكم آه آه.
من جواكوا أنتوا ناس اتحركت تحرك قالت الغنائم واحنا انتصرنا و- و- و- ولعاب الدنيا بقى و- او سال لعابهم على غنائم الدنيا مؤقتا وقال لك احنا مش قضيه وعصوا امر النبي انا بقول لا بزنا ولا بربا ولا بشرب خمر ولا بسب دين ولا بقله ادب ولا ب- ودعوه للشذوذ ولا مهاجمه سنه ولا انكار سنه نعم، ولا انكار نعم، نعم.
ولا انكار قران لا ده بس النبي قال لهم ما تنزلوش نزلوا وايه كانوا مجتهدين في ظن من جواهم ان المعركه انتهت يعني لكن عوقب جيش باكمله ها في وجود النبي صلى, الله عليه وسلم, بسبب هذا فاحنا عايزين نقول الافراد النهارده اتحركوا ازاي آه.
اللي انت ايه حجم ما تسمعه الى حجم ما تطبقه كفرد نعم انت لو عملت احصائيه وقعدت على كمبيوتر مسكت فرد كده قلت له انت بتسمع دي يقول لك ده انا بسمع الشيخ حسن والشيخ يعقوب والشيخ ابو اسحاق واشوف الحكمه واشوف الرحمه واشوف الناس واسمع المجد وانا كل حاجه اهو آه.
تعالى بقى شوف حجم السماع اللي بيخش من الودنين للسلوك.
لتطبيق الحواس للأفعال، نعم، نعم.
الافعال والجوارح بتعمل آه، ايه آه.
هتجد انه نسبه ضئيله قوي فبدايه نصره النبي في الفرد من هنا يبقى احنا ممكن ناخد قبل ان نلوم الغرب نلوم انفسنا اكيد ده جزء قبل ما نقول احنا عايزين نوجه رساله ونجدد الخطاب لهم لا احنا نبدا ده, بنفسنا ده اولا جزء يا اخي الفاضل ده جزء من حياتنا آه، آه.
انه النهارده لما بيشوفك كده آه.
يعني دايما تلاقي اهانات جايه يقول لك المسلمين دول كساله آه.
ده طلع تصريح من صحيح، الرئيس.
صحيح.
دول ما بيشتغلوش آه.
دول ما عندهمش مش عارف ايه دول ما عندهمش طموح فوضويين انهزميين وهو الاسلام انتشر بايه يا شيخ خالد ودكتور حسام ما هو انتشر بالقدوه وانتشر بالسلوك فرد آه، آه.
هو النبي كان ايه ما هو فرد آه، صلى الله آه.
عليه وآله صلى وسلم الله عليه وسلم.
فرد نعم.
لو حط حضرتك كل الاحصائيات تقول نعم.
هل هذا نعم.
الفرد نعم.
ينجح ان يصل ان يتبعه 1300 مليون واحد نعم.
كنت هتقول في البدايه مستحيل نعم.
لكن بجهود هذا الفرد صلى الله عليه الله وآله عليه وسلم وسلم.
النبي المصطفى انتشر الاسلام بهذه الشكل يبقى ال- الافراد يبقى في سلوك في افعال اقتداء بسنه أكيد.
المصطفى أكيد.
محمد صلى الله عليه نعم.
وسلم انا هستاذن حضراتكم ونستقبل اتصال من سوريا السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم السلام عليكم استاذ محمد اهلا وسهلا هو معانا على الخط عمال تاخد ثواب انت اهو
السلام عليكم طيب الاستاذ خير من الاسماعيليه السلام عليكم ورحمة خير الله.
من الاسماعيليه انا بنتكلم في في في ازاي ننصر الاسلام وننصر نعم.
الرسول و- وفي قنوات فضائيه قناه تسمى الساعه واخد بال حضرتك بيطلع بلاش عليها نسمي قنوات يا استاذ الإنسان.
خيري بعد اذنك بس ايوه يعني انا حساب احنا بقى احنا يعني لسه الشيخ خالد بيقول والدكتور حسام نتكلم بعقل ونتكلم لا، بعقليه لا، بواقعيه أنا بقول مش لحضرتك- عايزين نسمي اسماء احنا عايزين كيف ننصر بتجنن المصطفى لما واحد مفكر نعم.
اسلامي مم.
يقف ويقول الزواج العرفي حلال ويقف ويقول حضرتك يعني بيشجع الزنا وبعدين بيقول ايه حضرتك و- و- وتحت منه وفاكر السهل بيقول لك الاحاديث اللي بتقول لا يصح الزواج الا بولي وتيجي تقول حد بيكذب ال- الحديث ده إحنا طيب، خير، ن- طيب.
نصلح انفسنا الاول ما ده اللي احنا وبعدين بنحدد إيه؟
عليه والشيخ خالد بيركز عليه دلوقتي يعني الشيخ خالد بيركز ان احنا نصلح من انفسنا اولا انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا في اتصال اخر استاذ عبد القادر من تونس السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته والله أتمنى من الله أن رؤساء وملوك المسلمين أن يتحمسوا مثل حماسكم لنصرة رسول الله صلى الله عليه عليه الصلاة وسلم والسلام عليكم من تونس ولكم جزيل الشكر على كل ما بذلتموه ما زلتم تبذلون في هذا الإسعى والسلام عليكم ورحمة وعليكم الله السلام وبركاته شكرا جزيلا تحياتنا لتونس طيب استاذ رضا من القاهره السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته آه، اهلا وسهلا أنا بس لو سمحت أنا بطالب آه، وأظن ده مطلب آه، عدل لكل ال- ال- المصريين إن إحنا السفراء بتاعنا يتشالوا من هناك من فضلك إحنا لو أي م- آه، أي وزير عندنا أو أي واحد آه، شتم رئيس عندنا هنرجع نروح على السفير فورا لكن لما يشوفوا رسالة السلام عليكم السلام.
قاعدين ما نزعلش ما نسحبش السفارة ليه؟ ممكن تقولي حضرتك ما تسحبش السفرة ليه؟ أنا بطالب المطلب ده على الهواء بف- من فضلك.
نعم.
ليه ما نسحبش السفرة من هناك؟ وكل حكامنا ي- ي- يحسوا إن الأمر خطير مش سهل.
نعم فأرجوك يعني ده مطلب آه، يعني ت- تسجله لنا على الهواء ويا ريت يوصل يا رب يوصل ما هو على الهواء حضرتك يعني آه، يعني شكرا لا- جزيلا شكرا جزيلا اتصال اخر ام جمال من القاهره السلام عليكم ورحمه الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا آه، جزاك الله خير يا أستاذ ملهم الله يكرم حضرتك الله يبارك في الأفاضل اللي الدكتور من حضرتك.
حسام والشيخ خالد منورين الله يخليك ربنا يبارك فيهم وينصر بهم الإسلام يا رب اللهم امين ربنا يشفي الشيخ محمد حسان ويبارك لنا فيه يا رب اللهم ويعز آمين، الإسلام اللهم آمين.
ويعز المسلمين اللهم امين يا رب والله يا أستاذ أنا بص إحنا المفروض نبدأ بنفسنا نعم يعني إحنا بدل ما نكلم الناس اللي هناك نكلم نفسنا الأول ونشوف صحيح.
طلع من عندنا مم.
وننشر الإسلام في المدارس وللشباب للأطفال الصغيرين وللكبار وللنساء وللبنات والشباب اللي لسه طالع جديد ده المفروض احنا قبل ما نلوم الناس دي نلوم نفسنا احنا الاول جميل طيب حاضر ان شاء الله ربنا يبارك فيكم يا انا رب.
بشكر حضرتك ربنا شكرا يبارك فيك.
جزيلا شكرا السلام جزيلا عليكم.
اتصال اخر السلام عليكم طيب آه، طيب آه، شيخ خالد يعني هو يعني الكلام اللي حضرتك بتقوله الناس يعني بتتفق فيه وبتتفق معاه وبتتفاعل مع هذا الكلام طيب الدكتور حسام بمناسبة المداخلة وبيقول ان في مفكرين وعلماء بي بي بيطعنوا في الاسلام وبيقولوا كلام انا عايز حضرتك تقول لنا كده يعني شهادات المفكرين الاسلاميين آه، في في شأن المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام يعني أود أن أقول شيئا المداخلات الهاتفية التي سمعناها الآن تشي بحالة من الوعي نعم وأظنها حالة حميدة ينبغي استثمارها والامتداد بمساحتها مم.
آه، أريد أولا أن نقول آه، ينبغي أن نلجأ إلى ما يسمونه فقه الأولويات تمام يعني ليس مقبولا ولا سائغا على العقل والنظر أن يصطخب في إعلامنا مباهج ومسرات وأفراح كأننا يعني فتحنا الفتوح بينما آه، الإسلام يقترب منه في الصميم مم.
الآن مفردة الاحتلال اختفت من قاموس العالم نعم.
اللهم إلا في الدول الإسلامية أنا أخشى إذا ظللنا نتظاهر بهذا الاعتدال الكاذب أن نضطر أن يأتي علينا حين من الدهر ندافع فيه عن غرف نومنا مم.
لأنه مسألة الاعتدال دي مسألة لها ضوابط احنا لدينا شيء اسمه الجهاد وفي حالة آه، أيضا أظنها حالة تستوجب الثناء آه، م- بالنسبة للرأي العام في حاجة كان بيسميها العقاد المفكر الكبير بيسميها نخوة الغضب الشريف نخوة الغضب آه يعني في حاجة اسمها نخوة الغضب الشريف مم.
مش في كل مرة تظهر آه، إساءات واعتداءات وينتقص من أطرافنا نقلل ونقلص من حجم الظاهرة التي تحدث لا ده يكون مدعاه لأن نعيد ترتيب الأولويات وزمان أبو حامد الغزالي حجة الإسلام ومجدد القرن الخامس الهجري كان له عبارة جميلة جدا مم.
يقول فيها إن فقد الترتيب بين الخيرات من جملة الشرور إن فقد الترتيب يعني بين الخيرات.
بين آه.
الخيرات من جملة الشرور طب ما نوضح يا دكتور حسام.
بمعنى ايه نعم مش يكفي انك تعرف هذه الخيرات ين- ينبغي ان تحسن الترتيب بينها نعم وانا دائما مثل اذكره مرارا مم.
وقت ان كانت القوات الصليبية تقترب من انطاكيا في اول بوادر الغزوات الصليبية كان المسلمون يتناقشون في حكم الجهر بالقنوت جميل يعني عاوز أقول برضو استهلاك الخطاب في فقه الفروع مرفوض آه، في قضايا أساسية الآن وقضايا جذرية فقه الآن.
الأولويات زي ما حضرتك- فقه آه.
الأولويات.
آه.
لكن ما- يعني أنا عاوز أقول حاجة مسألة مهمة جدا إحنا جاءتنا الآن مكالمة من الجزائر آه.
أم، يعني مسألة مثلا الاستعمار الفرنسي في الجزائر مم.
لأنه ال- فرنسا الآن حتى هذه اللحظة التي نحن جالسون فيها لم تند عنها إشارة اعتذار واحدة في الحكومات الفرنسية المتعاقبة عما أحدثته في الجزائر مم.
مع أن ما كانت تحدثه في الجزائر كان شيئا أقرب إلى المسخ والتنصير نعم الصريح نعم لما تدخل القوات الفرنسية وتحول مسجد كيشاوة أكبر مساجد العاصمة الجزائرية إلى كاتدرائية أين هنا التسامح والاعتدال مم.
لأنه إحنا صدقنا الخطاب الغربي يعني بيننا الآن مخالب قط يريدون أن يجعلونا نصدق ما يطرحه الخطاب الغربي من طرح أننا نحن البادئون وأننا نحن المتزمتون وأننا أصوليون.
نحن آه، المتسمون بالحق.
اتهامات معلبة دائما أظن في كل وقت التاريخ- التاريخ طيب- حتى طيب الآن لا دكتور يوقف.
حسام يعني برضو يعني ال- ال- ال- المفكرين ال- ماذا قال المفكرون ال- المسلمون تجاه المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم آه عليه الصلاة والسلام نعم.
هنا سأستعيد واقعا تمام منذ عقود بعيدة كان العقاد في ندوة من الندوات المعروفة مم.
كانوا بيتكلموا عن كتاب كتبه مفكر غربي اسمه توماس كارلايل تمام والكتاب اسمه الأبطال دافع فيه توماس كارلايل عن النبي صلى الله عليه وسلم, صلى الله عليه وسلم.
وأثنى على خلقه ولا يعني أنا يعني كتاب الأبطال لتوماس كارلايل من الكتب التي تجعلك تحس أن هذا الإنسان يحب النبي صلى الله صلى عليه وسلم الله عليه وسلم
أثناء تداولهم لقضايا الكتاب ظهر واحد زي برضو الطابور الخامس اللي موجود دلوقتي مم.
وقال إن بطولة محمد كانت بطولة سيف ودماء فالعقاد طبعا انتفض من على كرسيه و- وقال له يعني كيف تقول هذا يعني آه.
لكن العقاد هنا أعجبني إنه حول شحنة الغضب إلى طاقة إيجابية وسجل بها كتابا أظن يتصدر الآن أرفف كل المكتبات اسمه عبقرية محمد صلى الله عليه وسلم كتاب عظيم قبل ما ورائع نشوف الكتاب حضرتك قلت يعني شحنة آه، يعني غضب إيجابي غضب إلى إيجابي صحيح آه. آه.
صحيح آه.
يعني هو هم يثيرون مسائل محددة هات تمام.
المسائل دي وفندها آه.
فندها باللغة التي يفهمها المتلقي العصر آه.
والشيء بالشيء يذكر آه.
في مفكر إسلامي يكاد التراب يهال عليه لأننا لا نعرض لفكره إلا لماما اسمه محمد فريد وجدي تمام آه، محمد فريد وجدي ده مفكر من طراز رفيع وحينما فكر في أن يخاطب الغربيين باللغة التي يفهمونها حول الإسلام وضع كتابا اسمه السيرة المحمدية على ضوء العلم والفلسفة الحديثة جميل من أعذب الكتب التي تعرف بالسيرة النبوية إذا ماذا يصنع مفكرون الآن؟ إن إحنا بنستهلك أنفسنا في معارك فرعية بنغذي الوهم بأننا دائما آه، آه، الطرف البادئ والطرف المتزمت والطرف العنيف وهذا ليس صحيحا جميل وشواهد كثيرة تثبت أنه آه، ال- بادرة العنف لا تأتي من ناحيتنا نحن وأظن أنه تاريخ الفرنسيين في الجزائر ينبغي أن يعاد طرحه وينبغي أن يعاد التعريف به وينبغي أن يعاد التعريف ببطل عظيم اسمه الأمير عبد القادر الذي قاد ثلة من المسلمين المؤمنين بالقرآن والسنة وألحق بالقوات الفرنسية الأوفر ع- عتادا وعدة هزيمة في موقعة وهران مم.
أنا أريد أن أقول ينبغي أن يعاد تعاد قراءة التاريخ ال ال لماذا نذهب بعيدا اللورد كرومر كان عمل كتاب اسمه تاريخ مصر الحديث مم.
وقال إن الحاجز الصفيق الذي يحول بين مصر وبين التحديث القرآن مم.
ال ال الإشارات المتواترة المتعاقبة دي ولماذا نذهب بعيدا هو آه، الرئيس الأمريكي في خطابه في خطاب من خطبه الأخير مم.
لما ندت عنه عبارة كروسيد الحملة الصليبية آه.
هل كانت هذه مسألة زلة لسان؟
لا. إطلاقاً.
مش زلة لسان كما مستحيل.
حاولت الخطاب بيتراجع آخر الأقلام.
مرة.
آه، آه.
فأنا عاوز أقول الآن وظواهر المحافظين الجدد وهوس المد اليمين الذي يجتاح أوروبا الآن لابد أن نتعامل مع هذه اللحظة المحتقنة والمأزومة بالمسؤولية الوزنية جنبي ربنا يكرمك يا دكتور حسام طيب شيخ خالد انت يعني انا برضو مش شايف حضرتك ان ان الرسوم الاخيره اللي طلعت ديت ح- الحاله بتاعتنا كمسلمين قليله شويه عن المره الاولى
ما هو خد بالك الدكتور آه.
حسام أشار لنقطة مهمة قوي اه النهاردة كتر الضرب اه على الدماغ آه.
بيوصلك لمرحلة كده يمكن الجماعة بتوع العلم النفسي يعرفوها آه.
انك انت عارف خلاص استنفذت طاقتك كلها في الغضب غير الايجابي مم.
تاني الغضب غير, غير منظم إيجابي.
اه غير منظم آه، آه. غير آه.
ايجابي فبيوصل معاك لمرحلة زي غ- بص انت النهاردة غزة اه احنا احنا في حاجة دلوقتي آه، منفعل عليها زي بداية الحدث لا خلاص اه لانه الغرب آه، درسنا قوي وحس ان احنا ناس انفعاليين وعاطفيين جدا جدا فوق ما مم.
تتخيل فبنعمل ايه اول ما الحدث يحصل بنطلع لفوق جدا شراره اه وبعد كده خلاص آه.
فلما يحصل الحدث يتكرر تاني يقول لك هم خلاص تعودوا على كده آه.
والدنيا بالنسبه لهم هاديه مفيش قرارات هتتخذ تاني فانا عايز اقول النهارده اللي احنا كنا بنتكلم عنه يا استاذ ملهم يمكن من من ثلاث اسابيع في حلقه معاك هنا صحيح.
في المكان ده مجلس قلت الرحمة.
لك آه، الوعي المستدين بالقضايا اه انك دايما يكون عندك وعي بالقضايا اللي بتدور حواليك آه.
قضيه غزه ما هيش قضيه وقتيه وراحت لحالها مم.
وقضيه القدس مش قضيه وقضيه الاساءه النبي مش راحت لحالها انما احنا علشان النهارده آه زي ما تفضل دكتور حسام قال فقه اولوياتنا معكوس بقى ده احنا فقه للأسف.
اولوياتنا معكوس نعم.
تماما نعم نعم احنا ممكن نلاقي واحد آه.
يقدر يكلمني النهارده بفتح بحث عن النت لقيت القول البتة في حكم لبس الكرافته وناس عماله تتخانق صحيح، مع رد صحيح.
على بعض يقول له الكرافته اصلها آه، تثليث عقيده التثليث عند الرومان والصليبيين بيدخلوها في بعض بطريقه الصليب تخيل لما اقعد نعم.
استهلك اعصاب البشر مم.
في بحث وناس تخش في المنتديات وسايبين غير المسلمين عمالين يضحكوا على عقول اولادنا ها وبداية يبتدوا يشككوهم النهارده هم على فكرة م- آه يعني إن الشيطان يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب مم.
ولكن في التحريش الشيء بالشيء يذكر في قضية التحريش دي اللي أنا بتكلم عليها إيه إن إحنا هنقعد نتحرش بعض في القضايا الفرعية جدا الفرق اه اللي بتكلم عليها.
الفرعيات نعم نعم يعني انت عمال تتكلم معايا الاقي واحد لسه في بحوثات هل راى النبي ربه في الاسراء والمعراج ولا لا مم.
يا عم خلينا في قضايا العصر اللي احنا فيه ده بقت اولوياتها مهمه جدا في اعداد الانفس آه.
لفهم ما يحاط بالاسلام نهتم بالاولويات ونترك طبعاً.
الفرعيات جانبا طيب انا عايز انقلك لحاجه جميله الشيخ خالد وحضرتك يعني متشعب العلاقات في الاوساط الرياضيه والفنيه وغير ذلك انا عايزين نقول يعني ممكن نقترح نقول مشاهير ال- ال- ال- الفن ومشاهير الرياضه زي مثلا ما اخونا ابو تريكه ما فعل و- وكان لابس التيشيرت سيدي وقال- محمد ابو تريكه نعم ف... ف- فاحنا عايزين نقول عايزين نستغل دول
طبعاً بس ايه لنا رايك شك نستغلهم بعد الاتصال نستغلهم قوي طيب السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم السلام عليكم اهلا وسهلا عليكم السلام ورحمه الله وبركاته آه، من ف- آه، يعني اللي حصل دهوت نعم اللي حصل دوت آه، بيسيء للإسلام كله مم.
و... وبعدين آه، اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم.
لو ال- الكاتبة اللي كتبت الكتاب دهوت ده اختبار وبلاء لينا اه آه، المفروض ان احنا بنتحرك لان ده اختبار لينا كمسلمين آه، ف يعني لو الكاتبة ديت وهي بتكتب كان ممكن آه، يعني ممكن ايدها تتوقف عن الكتابة صحيح صحيح او آه، يحصل لها مثلا آه، يعني إيه- ان ربك لبالمرصاد ايوه ان ربك ف- لبالمرصاد وسابها آه، علشان ده اختبار لينا يشوفنا اه كمسلمين يعني هي ال- هنعمل ايه نعم اه تمام هنسكت ولا هنتحرك تمام.
للدين آه، الاسلامي او للرسول ربنا يكرمك شكرا فالم...
جزيلا يعني زي مثلا آه.
آه، كاس افريقيا شوف الدنيا قامت ما قعدتش اه وزي مثلا آه، عصام الحضر لما خرج شوف الدنيا عملت ايه امثله كثيره نعم صح صحيح كلامك مظبوط والله ربنا يكرمك نتحرك شويه للاسلام نعم نعم نتحرك شويه ده اختبار لينا نعم نعم اه شكرا جزيلا شكرا جزيلا انا انا عايز تمام.
فعلا بس امسك النقطه دي من نقطه مهمه جدا يا استاذ ملهم نعم فكره انه اعلامنا احنا نفسه آه.
مسؤول عن تط- عن تضخيم احداث تافهه جدا آه، آه.
ها على مسامع الناس في من يوم الشوارع الخميس والقهاوي ولا من يوم الجمعه الدنيا مقلوبه هروب عصام الحضر آه.
وسويسرا الدنيا آه.
مقلوبه انا مش عارف يعني آه، معقول آه.
الاحترام ربنا يكرمه ويوفقه آه، آه.
وراح يشوف اكل عيشه يعني نعم.
ايه اللي حصل يعني مع عصام الحربي آه، الهضري هرب يعني السد العالي مشي السد العالي وقع السد كلام كتير او مستهلك احنا النهارده عايزين نقول يا استاذ ملهم احنا اللي وصلنا الامور لهذا الشكل ال- الانعكاس في فهم القضايا نعم.
وعدم ترتيبها بشكل جاد جدا زي ما اتفقنا وعايزين نقول برضو انه ما زلنا ما زلنا بندور في فلك آه، امور آه، ما هياش اللي هتنصر دين ربنا سبحانه وتعالى طب المجتمع ماذا يفعل يا شيخ خالد؟
اولا يا اخي الفاضل احنا مم.
اتفقنا انه المجتمع افراد اه المجتمع افراد والبيوتات افراد نعم والمجتمع بيوتات يعني هي كلها حلقة متصلة ببعض فاحنا النهاردة بنقول آه، الفرد لما يتحرك بشكل محترم هيطلع لي بيت محترم هيطلع لي مجتمع محترم نعم احنا النهاردة ما نجيش نتكلم احنا انت امشي بالشارع النهاردة يا استاذ آه، ملهم آه.
واتفرج ليه الغرب بيقعد يجيب الكاميرات الفيديو اه اللي وتلاقي آه، الناس بسذاجة جدا متبهدل في لبسه وجنبه زباله واقف و- وعربيه كارو مش عارف معديه ازاي وفرحان بيش فاهم ان ده شيء جميل انه هيطلع في, في فيلم تلفزيوني ولا حاجه دي ثقافة دليل على الأمية المنتشرة في أذهان الناس بيجي الغرب النهاردة يصور هذا المجتمع ويبتدي الإعلام اليهودي القوي جدا اللي أنا الحقيقة برفع له الطاقية لأنه إعلام بيشتغل مش إعلام ميت زي إعلام ح- إحنا النهاردة حتى يا أخي في كلامنا على المنابر على المنابر واقف عيني على الأمن وعيني على الله سبحانه وتعالى يعني بتكلم في ناحية عايز أرضي ربنا وفي نفس الوقت عيني على المخبر اللي قاعد هيقول لي أنا بصير فتنة طائفية ولا بعمل قلق ولا بعمل حاجة زي ما قال الدكتور حسام عندنا انهزام كده في محاولة الدفاع و- ولما نيجي نسخن شوية في في إن القضايا تعلو بجد تلاقينا إحنا كسلسين لورا شوية شيء من الخوف ما احناش عارفين الموضوع إيه لأنك هتتهم في النهاية إنك عايز تثير فتن وعايز تثير بلابل وتضرب مجتمع ال- استقرار المجتمع في الصميم طب النهارده هل في خطوط حمراء عند هؤلاء؟ ما عندهمش خطوط حمراء نعم، نعم.
ما عندهمش اي خطوط حمراء بيتكلموا بمنتهى البساطه لدرجه حتى انه التعبير عن عن قضاياك انت كمسلم من خلال المساجد زي الازهر طلعت قوانين هتقيد هذا الكلام هو برضه يا شيخ خالد برضه خلينا نكون واقعيين يعني برضه انا مش لازم ان انا حينما اصعد المنبر او اطلع او يعني اخرج الى الناس واظهر للناس في في في شاشه اعلاميه او في قناه فضائيه ان انا لازم اهاجم ده وهاجم ده وهاجم ده طب ما انا إطلاقاً.
بين للناس صوره الاسلام الجميله اطلاقا اطلاقا بصورات انا اللي عايز اوصله يا اخي الفاضل نعم.
ان نعم.
لازم احدد للناس من هم اعداؤهم اه ال- خلي بالك ان احنا عندنا تمييع عقدي غريب جدا اه وهذا التمييع العقدي موجود في كل ألسنة الإعلام حتى لدرجة انه النهاردة في اي فيلم بيعملوه اي مسلسل بيعملوه عايز يحشر اي هطل ملوش اي معنى في قضية آه يعني آه، المسلم والمسيحي المسلم والمسيحي وعمال يغني على القضية كتير كما لو كانت حالة استنفار وعداء بين اهل البلد الواحد ودي برضه فكرة غربية موجودة نعم.
دي فكرة غ... يعني حتى واحنا بنحاول ان احنا نظهر للغرب الاسلام لازم نظهر الاسلام إن النسيج الواحد والوحدة الوطنية وما بنتكلمش عن ثوابت عقدية موجودة ابدا في كلامنا مع الناس فانا النهاردة مش بقول لك ان انا عايز اهاجم الاخر آه، ولا آه، اسب آه.
الاخر انما دعني اتكلم بحرية شوية في عرض ما هو مشوه في اعلامنا في عرض ما هو مشوه في تاريخنا في عرض ما هو مشوه في آه، آه، يعني شبه ال- ال- ال- ال- المفكرين اللي بيقولوا عليهم مفكرين دول اللي طول النهار والليل متاحه لهم قنوات فضائيه نعم.
يتكلموا ويطعنوا في سنه النبي ويطعنوا صلى الله عليه في وسلم.
ويقول لك كلام يا اخي ده انا قاعد مع واحد بيقول لك من اول امبارح كنت بذيع هذا الكلام بيقو- بصراحه وبدون خجل بقول له انا شامم من كلامك بيكلمني في عذاب القبر بقول له أنا شامم قال لي اه انا علماني في حاجه كده مم.
كده خلاص مفيش خطوط زي ما اتفقنا مفيش سقف فاحنا النهارده بنقول لازم يبقى في دور توعوي جدا من كل الدعاه ل- لان احنا نحدد ادوار الناس بقى جميل.
يعني عايزين خطب الجمعه ما تبقاش مستهلكه في كلام آه يعني عارف المناسبات اه المناسبات ونفضل نتخانق النهارده لما تيجي تفجر قضيه زي اللي بيعملوها مثلا اللي بيعملها وزير الصحه النهارده ايه المغزى في انك انت سايب كل الفساد اللي حاصل في المستشفيات ده وجاي تكلمني تقول لي هنصدر قانون لتوحيد الزي عشان ما يبقاش فيه منقبه احنا عايزين نتكلم بصراحه معقوله هي دي القضايا اللي شغله وزاره الصحه الادويه اللي بتتهرب والناس اللي مش عارفه تلاقي علاج واللي واللي واللي الاولويات زي ما زي ما بالظبط كده، دي الدكتور القضية حسام بمنتهى قال لنا.
الخطورة.
طب احنا ناخد برضه دكتور حسام يعني برضه و- طيب يعني هنشوف كده شهادات الغرب لل- للرسول صلى الله عليه وسلم ولكن بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمه الله.
السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
آه، استاذ احمد أنا- اهلا وسهلا.
ما- انا يعني بشجع وبحيي برنامج ال- القيم دوت هي فترة مفتوحة من قناة الرحمة يعني ليس برنامج بعينه ولكن فترة مفتوحة لنصرة الرسول صلى الله عليه دي, وسلم دي قناه رحمه فعلا نعم.
و- وقناه جميله جدا ان هي بتنزل الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام.
وبحيي ال- المشايخ الافاضل اللي موجودين يعني نعم وعايز اقول آه، يعني مداخله صغيره اذا سمحت لي نعم آه، سلاح ال- المقاطعه نعم ومنتجات ال- الناس اللي اخطاوا في الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام آه، سلاح قوي جدا جدا جدا الناس غافلة عنه آه، أتى بثمار في ال- في ال- في الفترة السابقة وهيأتوا بثمار في الفترة اللي جاية دي تمام و- وهم قد إيه متأثرين جدا جدا جدا جدا وخاصة لما السلاسل الكبرى في السوبر ماركت منعت آه، بيع المنتجات بتاعتهم قد إيه بعتوا جوابات اعتذار قد إيه كان آه، وفود كتير جدا تجاريين بيجوا نعم الوفود التجاريين ضغطوا على ال- ال- ال- القرار السياسي عندهم طب جميل يعني حضرتك أنا- بتدعو أنا لل- بدعو للمقاطعة لل- نعم لسلاح المقاطعة نعم و- وده طبقا لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة من والسلام رأى منكم منكرا فليغيره بقلبه آه، آه، آه، أو بيده فإن لم يستطع بلسانه و- فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان مم.
و- و- ويعني بحيي البرنامج الجميل والقناة الرحمة الجميلة دي ربنا يكرمك و- ويعزك يا رب وسلامنا للشيخ محمد الله حسان يسلم ربنا حضرتك يعافيه وكل المشايخ الأفاضل هتلتقوا والشيخ بيه غالي بعد الفترة إن والشيخ شاء الله حسام بإذن الله وحضرتك يا أستاذ ملهم شكرا إن- جزيلا بنبسط إن احنا بنشوف حضرتك على الله خير.
يكرم حضرتك شكرا جزيلا ربنا يوفقك اللهم امين يا رب شكرا جزيلا هو استاذ حمزه من تونس السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم
حمدا لله السلام عليكم اخويا عليكم عليكم السلام ورحمه السلام الله السلام وبركاته عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا عليكم وسهلا السلام
إن إني أحبكم في الله
طب استاذك بس اخفى صوت التلفزيون واسمعني من التليفون حضرتك ح- حالا نعم السلام عليكم
آه، أريد أن أتدخل قليلا بالمشاركة نعم اتفضل
آه، أريد أنا آه، أنا فقير وأحتاج إلى ال- آه، وأريد أن أنصر رسول الله صلى الله عليه صلى وسلم الله عليه وسلم بماذا
صلى الله عليه وسلم آه، لا أعرف آه، أنا عندي اللغة الألمانية وأنطق آه، اللغة الألمانية وأريد وكي لا لا أعرف كيف أفعل يعني طيب جميل يعني انت عايز بتقول ان انت معاك لغه يسألوا المانيه دور يعني.
وكده ازاي تستغلها في نصره المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم حاضر هنرد عليك حاضر حاضر ان شاء الله حاضر شكرا جزيلا في اتصال اخر طيب شهادات الغرب يا دكتور حسام وانا قبل ان اتطرق لشهادات الغرب احنا الان في مرحله ترتيب اوراق آه.
بالفعل وساذكر هذه النقطه بعد حين لكن اود ان اقول شيئا مهما آه، للمره المليون او للمره المئه اسال اين اثرياؤنا واين واجبهم في نصره الاسلام احنا اتينا الان من ولذلك انا كنت يعني مش مش ضد حاله البهجه والانتشاء التي حدثت بعد ال- آه، الاحداث الكرويه الاخيره نعم لكن لا أدري كم واحدا يعرف أن أمريكا وأوروبا الآن يتجهون إلى استخدام القمح في إنتاج وقود الإيثانول ولو استتم هذا المشروع وأوفى حتى نهايته معنى هذا سيمتنعون عن تصدير القمح تماما لنا هل فكرنا في هذه الخطوة المقبلة؟ ماذا صنع أثرياؤنا وكيف تحركوا؟ يبقى مسألة أن يتحرك أثرياؤنا إحنا الآن من يأتون ويسألوننا عن أحكام الزكاة إما الموظفون أو المدرسون نعم وهذه ظاهرة غريبة جدا فماذا يصنع الأثرياء فينا احنا كان عندنا ظاهرة من أنبل ظواهر الاقتصاد الإسلامي اسمها ظاهرة الوقف وثقافة الوقف ولو رجعت تاريخ مصر الحديث ستجد أن كل مرافق المجتمع المدني أقيمت بأموال الواقفين نعم بما فيها جامعة القاهرة التي نحتفل الآن بمئويتها مم.
أقيمت بأموال الواقفين وكان تأسيسها في ديوان عموم الأوقاف و- ودي ثقافة متجذرة في صلب الاقتصاد الإسلامي قال جابر بن عبد الله ما أعلم أحدا ذا مقدرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقف مالا من ماله حاجة لمصلحة المسلمين خالد بن الوليد لما ملقاش حاجة مالا يقفه وقف درعاه الصغير لنصرة المسلمين رضي الله عنه ف- فماذا صنع أثرياؤنا الآن يعني في بلادنا هذه مسألة تحتاج إلى البعض وقت.
هنقول يعني ممكن نقول البعض لا لأنه الدور المنوط به أكبر بكثير نعم.
من حجم الإنجاز الذي يحدث.
يعني عايزهم هذه يعملوا واحدة.
يا دكتور حسام عاوزهم أولا آه.
ي... أنا أريد أن أقول حقيقة الآن من خلال شاشة قناة الرحمة نعم الإحصاءات التي وصلت الآن من واشنطن تقول إن الولايات المتحدة الأمريكية تنفق على خطابها الإعلامي سنويا 200 مليار دولار مم.
أعيد الرقم تاني 200 مليار الولايات المتحدة الأمريكية آه.
تنفق على خطابها الإعلامي سنويا 200 مليار دولار آه.
بما فيها القنوات الموجودة عندنا زي قنوات الحرة وغيرها نعم نعم 200 مليار دولار طيب حجم بقى الإسهام المالي العربي والإسلامي لتأسيس خطاب إعلامي يخاطب هؤلاء بلغتهم تطلع اتفاقية عايزة تأيدها يا دكتور هذه مسألة ميثاق اللي عايز يأيد ال- مثلا يعني ال- الخطاب الإعلامي الآن يحتاج إلى نق- نقلة نوعية نعم.
هذه واحدة نعم.
الأمر الثاني القدوة ليه بقى ال- الأخ المتداخل الآن قال أنا مواطن بسيط آه.
لكن معنى ذلك أنه يطرح مسألة ضمنا هل قياداتنا الآن تمثل لنا قدوة وقيادات مش معناها قيادات سياسية فقط بالفعل.
أقصد القيادات الفكرية لما يظهر عليك واحد ينحل لقب داعية وينحل لقب مفكر وينحل لقب فقيه وينحل كل الألقاب التي لم يمنحها حتى الإمام مالك ثم يقول لك مباح أن تدخن السجائر في نهار رمضان ولا مشكلة ولا تسريب ولا غضاضة فيما تصنع إذا أنا لا ألوم على هذه الفتوى لكن ألوم بؤر الضوء التي تدفع الذي بهذا أعطت له الغراب الفرصة، نعم.
إلى صدر نعم، المشهد نعم.
زمان سئل الإمام الليث بن سعد سئل سؤالا مباشرا والسؤال موجود في كتاب الرحمة الغيثية بيقولوا له يا إمام ما صلاح البلد سؤال بسيط كده احنا عاوزين نصلح نفسنا ما صلاح البلد فقال صلاحها بإجراء النيل يعني ضبط الموازين والمقاييس جميل وصلاح أميرها وعالمها فمن رأس العين يأتي القدر مم.
فإذا صفى رأس العين صفت العين مم. جميل هذا كلام علمائنا لابد أن تكون للقيادات بالفعل لابد أن تكون أسوة وقدوة مم.
يبقى المسألتين دول مهمين أنا سأكتفي بشهادات الغرب اللي حضرتك طرحته نعم.
بحاجة صغيرة جدا قالها المفكر الإيرلندي برنارد شو مم.
برنارد شو لقى واحد متعالي جدا كل ما يتكلم عن النبي صلى الله عليه عليه وسلم الصلاة يقول والسلام.
راعي الإبل راعي الإبل راعي الإبل فمسك الراجل ده بيقول له أنت تقول عنه راعي الإبل لكن هذا الرجل كانت أخلاقه لا تسمح له بأن يسمي أصحاب المسيح بالصيادين مم.
لكنه سماهم بالحواريين فكان بذلك أعلى أخلاقا منه مم.
الشهادات اللي من هذه الشاكلة شهادات لا ند عن الحصر نعم.
لكن أود أن أقول أنه كثير من المفكرين وخصوصا برنارد شو رسموا هذا البعد الإنساني في شخصية النبي صلى صلى الله عليه وسلم وسلم وده ال- الكلام المفهوم لما زيد بن ثابت سئل عن أخلاق النبي صلى الله عليه صلى الله وسلم عليه قال إيه والحديث رواه الإمام الهيثمي في مجمع الزوائد قال كنا إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا وإذا ذكرنا الآخرة ذكرها معا مم.
وإذا ذكرنا الطعام ذكره معا صلى الله عليه وسلم. صلى الله هذه عليه هي وسلم.
أخلاقه وهذه هي حياته.
سمة صلى الله الأخلاق.
عليه وسلم.
وتوماس كارلايل قال الله عبارة عليه أخيرة وسلم.
نفند بها مسألة الع- العنف والعدوان آه، آه.
بيقول أنتم ترسمون للنبي صلى الله عليه عليه الصلاة وسلم والسلام.
صورة فانتازية يعني صورة خيالية آه.
مغرقة في الخيال لأني لا أستطيع أن أتصور إنسانا شاهرا سيفه في وجه أمة ده بدأ ب 13 واحد من أتباعه آه.
ال 13 دول هيقدروا يفرضوا ثقافتهم ازاي على هذه الالوف مم.
اذا توماس كارلايل في كتابه الابطال واعتقد ان هنري توماس مم.
كان له كتاب اسمه Religious Leaders او القاده الدينيون قال عباره جميله جدا نعم.
بيقول في اواسط القرن السادس للميلاد تفجر الينبوع الذي ارتوى منه نصف العالم وولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
ومن مفارقات القدر أنه ولد في أجدب بقاع الأرض في جزيرة العرب مم.
هذه الشهادات اللي من هذا النوع تند عن الحصر نعم.
بعض هؤلاء كان بينهم وبين النطق بالشهادتين مش عاوز أقول بضعة أمتار وبعضهم نطق بالشهادتين فعلا ودخل تحت خيمة عباءة الإسلام لكن ما أود أن أقوله الناس دي تريد أن تعرف الإسلام مم.
وأنا بقول لابد أن يكون لنا خطاب آه، آه، إسلامي نعم.
إعلامي نعم.
متعدد اللغات ومش هقول بس اللغات ومتعدد اللهجات ربنا يكرمك دكتور حسام طيب آه، شيخ خالد هناخد من ال- ال- ال- المتصل اللي قال انا عم بايد اللغه الالمانيه وكيف كيف يعني استغلها لنصره المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم هنشوف ده ونعرف اجابتك بعد الاتصال ان شاء الله السلام عليكم ورحمه الله عليكم السلام اهلا وسهلا ازيك يا استاذ ملهم الله يسلم حضرتك ازي حضرتك الحمد لله رب العالمين بنرحب بيك وبنرحب بالضيوف الكرام الله يكرمك وبنرحب بالقنوات الدينيه كلها اللي بتنصر النبي عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم احنا طبعا كلنا مسلمين وكلنا بنحب النبي بتاعنا صلى الله عليه وسلم وهو مش قدوه لنا احنا بس ده قدوه لمليار ون- ونص ما يقرب من مليار ونص مم.
يعني الموضوع ما هوش ي- يعدي ببساطه تمام اولا الرسول اتهان اكتر من مره صلى الله عليه ولا هتكون وسلم اول مره ولا اخر مره واحنا نهيص ونتكلم ونعمل برامج وبنتكلم كويس جدا مم.
احنا عايزين فعاليه للموضوع مين هيعمل فعاليه للموضوع هل هي الافراد اللي هتعمل فعاليه للموضوع هل اللي هينصر محمد اللي بيشربوا سجاير في الشوارع واللي بيشربوا مخدرات في الشوارع علني هل البنات المتبرجات هم اللي هينصروا محمد هل بعض الدول العربية مفيش داعي لذكر أسامي اللي اتحولت لقواعد أمريكية هي اللي هتنصر محمد إحنا كمصريين بنتكلم والفاضيات بتاعتنا بتتكلم الدول العربية مع احترام لبعض الدول العربية مفيش حد بيمت للموضوع بصلة مم.
ودول ناس يعني عرب ومسلمين للأسف نعم تمام فايه الفعاليه انا لما اكون عندي اسره مكونه من خمس افراد وانا الاب بتاعهم واجي اقول ولادي بايظين مثلا عايزين اللي يقومهم الش- احنا الشعوب العربيه عايزه ما هو تتقوم.
استاذ احمد برضو خلينا نبقى برضو واقعيين يعني ال- ال- الكلمه اللي احنا قاعدين نقولها من ساعتها واقعيين و...
ايوه ابدا بنفسك أنا- ما هو ايه الافراد ما إيه هقول الاساس لحضرتك- لما يكون صح الكل مراح تتظبط مع مع احترام لحضرتك نعم.
انا بجيب نعم.
لك مثل على مستوى الاسره نعم.
مش على مستوى المجتمع نعم.
على مستوى الاسره انا عندي خمس مثلا خمس اولاد تمام علشان اسيبهم كل واحد يقوم نفسه ويصلح نفسه العيل مش هيصلح نفسه لان انا بصلحه في البيت وبيطلع للمجتمع يفسده مم.
انت واخد بال مم.
حضرتك تمام.
ووسائل الفساد النهارده في المجتمع كتير جدا ما على هو زي مستوى الادوار الوطن اللي احنا العربي ما بنقوله بقولش مصري بس على مستوى الوطن طيب العربي حاضر حاضر وسائل الفساد كتير جدا انت بتبني بايد و100 ايد بتهدم حاضر انا النهارده كنت في مدرسه ابني للاسف آه.
واخد بال حضرتك آه.
دي مش مدرسه دي كرخانه آه.
دي ثانويه عامه للاسف اللي هي آه.
هتطلع اجيال المستقبل آه.
النهارده النهارده علماء مصر بيهربوا بره بيهربوا بره ليه علماء الامه بيهربوا للغرب بيهربوا عشان الفلوس ابسط مثل حضري هو الحضري ناقص فلوس هرب لبره ليه ما تعرفش احنا عاوزين نعرف الناس دي بتهرب ليه وعاوزين احنا عاوزين تقويم من نعم.
الاول عاوزين تربيه من الاول وجديد يا استاذ ملهم نعم احنا حاضر عايزين نتكلم على الرسول الرسول الرسول ما احنا الرسول بنتكلم واحنا يعني يا استاذ احمد احنا بنتكلم بنقول بنبقى واقعيين وبنقول يعني يا ايه سعاده الباشا نعم.
الرسول ربنا هينصره صلى لو إحنا- الله عليه لو وسلم.
ربنا- لو احنا مشينا خالص وربنا موت الدنيا دي كلها ربنا هينصر دينه طيب وهينصر حاضر انا ديننا.
بشكر حضرتك شكرا جزيلا صلى الله عليه شكرا هو ده برضو هي- يعني ياخد مش كلام كلام- توزيع الادوار يا مش شيخ كلام خالد هو ده اللي احنا بنتكلم فيه اه يعني شوف حتى الراجل برضه وسط كلامه لازم دخل الحظر في الموضوع لانها قضيه الحقيقه طيب نشوف ام محمود الاول طيب السلام عليكم ورحمه تعالى يا ام الله محمود السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه ازيك يا الله استاذ ملك الله يسلم حضرتك جزاكم الله خيرا والله يا وجزاكم بحيي الله خير الشيخ عبد الله ربنا يبارك فيه والدكتور حسام ربنا يجازيكم عنا اللهم امين يا يا رب رب العالمين والله الموضوع ده عايز موضوع متكامل نعم يعني ابدا بنفسي انا ام اربي ابني من هو الرسول من هم الصحابه في المدارس الوزارات التعليم آه، النوادي الكل نعم.
وبعدين لازم كمان آه، يعني كلنا لازم نحط ايدينا في ايدين بعض فعلا وبضم صوتي بصوت الشيخ عبد الله لازم بس قناه بجميع اللغات نعم المانيه فرنسيه اللغات اللي احنا نقدر نتفاهم لا معاها لتصحيح صوره الاسلام ايوه وانا آه.
يعني شايفه ان ان شاء الله في خير بإذن في الله.
مصر كتير إن شاء يعني لو الله بإذن حد الله.
فتح الموضوع ده والله كله ان شاء الله هيساعد ان شاء الله ربنا اللي قادر يكرمك واللي مش قادر ان شاء الله شكرا جزيلا جزاكم الله خير وجزاكم طيب يا شيخ خالد يعني النايل تي في مش آه.
عامل كده ساعه تقريبا عبري في اليوم اه خلاص مش مم.
عامل الكلام ده المفروض ده اللي احنا عايزين نتكلم فيه اه كم واحد عنده معلومات متدفقة ما شاء الله زي أخونا الدكتور حسام عقل جميل.
دلوقتي في آه، تعامله مع قراءات التاريخ الصحيح اه كم واحد عنده فكرة عن الكلام ده ليه راجل مثل هذا وأمثاله كثيرين على فكرة اه بالفعل بدل كتير ما اقعد كتير.
النهارده يا اخي الفاضل ده انا بقلب قناه فضائيه لقيتهم بيتكلموا على الولد اللي وقع على عجلات القطر ده عارفه الحبوه الواقعه أيوة.
راحت لحالها خلاص ما اعرفش آه.
حاجه عنها آه.
ولا بنناقشها دلوقتي البنت قاعده جنبها دباديب حمراء هي وولد كده مش عارف عامل شعره ازاي وبتاع وبتقول له ده تكون حته تلج وبتضحك وبتحكي الموضوع مم.
وبعدين بتقول انا أحب- مش عارف بحب المطرب بريان ايه واحنا الالبوم بتاعه ايه احنا في دنيا وهم في دنيا فانا النهارده بقول آه، زي ما الدكتور حسام تفضل قال الاثرياء شويه لوجه الله سبحانه وتعالى آه.
هيسيبوا كل ده هو هيروح فين آه.
بس على الاقل وقفه لله جل وعلا يتفقوا مع بعض النهارده اول ما الحكم في مباراه مصر والكاميرون في النهائي صفر قال الماتش انتهى وطبعا ال ال كل الاناشيد اللي طلعت متخبيه في العلب ده عملوها الرجاله وعملوها اللي مش عارف ايه طب ركز لا ده انا عايز اتكلم في نقطه آه، مهمه آه.
كام تبرع جالك على الهوا من الاثرياء 2 دخل مليون دولار مليون.
فلان و6 مليون جنيه فلان و2 مليون جنيه هو، وبتاع الكويت مش عارف ايه وبتاع البحرين ايه وبتاع دبي آه، ايه آه.
كل الكلام ده حصل عشان خمس مطوشه ولا ست مطوشه آه.
في بطوله انما في الازمات اللي احنا بنتكلم فيها دي اليس حريا بهؤلاء ان احنا نجتمع على قلب رجل واحد كده نقعد زي ما بدل ما يجي مثلا مؤتمر الو- الوزراء ال- الاعلام نقعد نتكلم ونقول عايزين نقيد و- ونقفل على الناس الحنفيه عشان ما يتكلموش سيب الناس تتنفس شويه ولا يحصل انفجار فاحنا النهارده عايزين نعرض هذه القضايا من خلال اعلام محترم يبتدي يتحرك بقوه نعم في امريكا وفي انجلترا وفي اوروبا وفي كل حته وفي افريقيا في افريقيا زي ما الدكتور حسين بيتكلم في غانا وفي الحتت دي ده بيحاكموا لعيب كوره عشان ذبح تخيل الاعلام وصل لمرحله مسك لعيب كوره مصري بيحاكمه بيقول لك ده ما عندوش رحمه ولا رأفه ده بيذبح امال اللي بيتذبحوا في في كوسوفو وفي البوسنه وفي الهرسك وفي فلسطين طيب ال- اللي اتصل وقال انا انا بجيد اللغه الالمانيه فكيف انشر الرسالة انا عايز اخدها مواقع الانترنت والشباب اللي اللي بيجيد التعامل عايزين مع هذه نتحرك الشباب ما من ضمن فلوس الاثرياء الترجمه اه how to translate الكلام اللي بيت- بيتعمل ده كله انا النهارده لما اعمل كتاب عبقريه محمد واجيب ناس محترمه ها تقعد تقعد ون- وننفق عليها عشان تقعد تترجم هذا الكتاب وطبعه مش طبعة تطرش تخلي واحد عايز يقراها من- يعني صفحتين وعينه تبوظ لا طبعه محترمه زي الطبعات اللبنانيه المحترمه دي كده ويبتدي هذا الكلام يطلع ويصدر للجامعات الموجوده في امريكا وفي اوروبا الجامعات الاسلاميه وال- والمراكز الاسلاميه الكثيره اللي كل وظيفتها انها تستدعي شيوخ يصلوا التراويح كانه هناك ما فيش شيوخ امال انت لما انت قاعد في اوروبا ورايح تستدعي شيخ من مصر عشان يصلي بيك التراويح انت قاعد بتعمل ايه هناك ها وانفق عليه وخناقات وده ده يتصفر ده ون- ونشحن المشايخ احنا قصص خلينا مواويل.
برضو مع مواقع الانترنت الشباب ماذا يتعامل معه من اجل نصره المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم عندنا مواقع آه.
آه. إسلامية كثيرة جدا الحقيقة أنا مضطر أعتذر وأقول لك آه. إنه كلامها كله آه، منصب في القضايا اللي كان الدكتور حسين بيتكلم فيها في الفروع آه. يعني خناقات فظيعة جدا قراءة الفاتحة خلف الإمام عدم قراءة أنا ما قلتش ده وحش والله ما قلت ده وحش عشان ما حدش يطلع يجيبني يقول لك ايه انتوا هتطعنوا في الدين و... خالص بس عايز يبقى فيه دماغ.
أولويات.
الله نعم.
يكرمك آه، آه.
دماغ بتفكر احنا دلوقتي عايزين نتحرك في طرق كثيرة كلها تؤدي الى شيء واحد ان الاسلام يبقى فوق بنصرة أهله دول الطرق الكثيرة دي أنا ما طلبتش كل الدنيا تقعد في وقت واحد تتكلم عن نصرة النبي للغرب ولا طلبت كل الدنيا في وقت واحد تتكلم عن نصرة النبي للشرق أبدا عايزين توزيع الأدوار اللي بنتكلم عليه أنت كإنسان مسؤول يا أخي ده إحنا عندنا قناة فضائية بتقفل عشان شركاء بيتخانقوا مع بعض وهي قناة قرآن اه قناة قرآن عشان شركاء اتخانقوا على فلوس في إيه تاني ممكن وأنصر الرسول إزاي وإحنا بنتخانق في قناة قرآن هدفها الأساسي دعوي خلاص بقت business وسبوبه واكل عيش وخلص فاحنا النهارده عايزين نقول انه حتى في ال... في الانترنت والويب ده نقطة الامل نعم ما احنا ما هو ده بص ال... الامل ده ده شيء مفروغ منه جميل.
جميل. النبي اعطى الامل للصحابه في غزوه الاحزاب وهو بين المطرقه والسندان ما بين المشركين واليهود مم.
ده موضوع نقوله للناس وبنطرح وانا كان كنت عامل موضوع في المسجد على مدار اسبوعين مبشرات في وقت الازمات عشان الناس ما تيأسش بس عايز اقول انت بدايه كلامك معايا قلت لي خليك واقعي تمام الواقعيه دي تستدعي ان احنا لازم نشوف جروحنا فين آه.
وامراضنا فين لانه لو مشاخ... الشيخ محمد كان عامل امراض الامه في البرنامج في رمضان 30 حلقه امراض الامه دي لازم تتعالج خلاص بس مش هفضل مركز عليها بس واسيب الغرب يشتغل وانا نايم آه.
لا ناس بتشتغل مع الامه وناس بتشتغل مع الغرب وناس بتتحرك الاعلام توزيع وأدعياء.
الأدوار بقى.
الله يكرمك آه، آه.
كل بني ادم الكوره اللي احنا ب- فخ- فخورنا بيها دي جت توزيع ادوار في جون وفي دفاع وفي ليبر وفي وسط آه.
وفي جناح آه.
في توزيع ادوار في مدرب قاعد بره وجهاز فني بتاع احماء وبتاع تدليك وبتاع مش عارف في حاجات نفسيه يعني قصدي اقول لحضرتك كي, كي ننصر الاسلام package كده على بعضه لازم نتحرك في توزيع الادوار دي من سياسيين لمفكرين نفعل الندوات يا اخي النهارده قول لي كام جامعه بتعمل ندوات يروح فيها واحد زي الدكتور حسام زي الناس الكتيره آه.
والدعاة الموجودين دول عشان يكلم الشباب انا رحت النهارده جامعه عين شمس عشان اتكلم في مناصرة غزه بدعوه من جامعه عين شمس رئيس الجامعه و... واتحاد الطلاب هناك دخلت م- ملموم واحد على مليون من ال... من الشباب اللي موجود الجامعه والباقي كله قاعدين بيحبوا بعض اه ده ماسك دي وده بيلحق مع دي وده بينكد مع دي بس ساعة الكلام إلى رسول الله نرفع تيشيرت ونكتب تيشيرت على البلكونة وبتاع عايزين نتكلم كلام موضوعي يا أخي الفاضل آه، آه.
إن إحنا النهاردة الشباب ده نستغل طاقاته واحد زي بيقول لك أنا عندي لغة ده عندنا كام شاب النهاردة بيتخرج من كليات الألسن وشباب من الجامعة الأمريكية كتير.
مجتهد نقدر نخش ناخده ونقول له تعالى طبعا مشكلته بتبقى في المادية اه كان النهارده لما يجي بقى دور الاثرياء انا هدعم هذا الموضوع وهدي لهم مرتبات عشان يعرفوا برضو انك برضو بتخدم وفي وقت وبرضو تقدر تلبس وتروح وتتحرك وتركب انما النهارده مش هفضل اطحن فيه عشان اخليه يدافع نعم.
وهو مهزوم نعم.
ما عندوش امل لقدام ما عندوش حاجه خالص فاحنا بنقول كل ده بالادوار المتشابكه دي مع بعضها بحسن قراءه للتاريخ بعرض التاريخ بقى بصورته الصحيحه نفسي ومنى عين يا اخي الفاضل تيجي قناه فضائيه تجيب ناس محترمه في التاريخ الاسلامي والتاريخ الحديث وتبتدي تربط الاحداث ببعضها ويطرح هذا الكلام على دماغ الشباب ويكون برنامج قوي ديكوره محترم و... واعداده محترم الكلام ده كله هيوصلنا لنتائج مبهره والله صحيح صحيح يبقى توزيع الادوار وهناخدها يعني ناخذ هذا الكلام آه، تحت نطاق الحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. طيب دكتور حسام الوقت يعني اوشك على الانتهاء انا عايز حضرتك كده تقول لنا كده روشته كده ماذا نفعل آه، تجاه ال- آه، هذه الرسوم المسيئه للرسول صلى الله عليه وسلم.
طيب أنا عاوز أقول بس حاجة أخيرة نعم آه، كثيرون يطرحون سؤالا لماذا تبغض الشخصية العربية والإسلامية إلى المجتمع زي المجتمع الأمريكي البسطاء في الطريق في الولايات الصغيرة في الأطراف أنا بمراجعتي لتاريخ هوليود وجدت أنه العداء للظاهرة الإسلامية متأصل في سينما هوليود منذ بدايتها مم.
بدليل انه من شفت الافلام اللي ظهرت في السنوات الاخيره من س- ظهور هوليود كان لقيت فيلم بعنوان رقصه المحجبات السبع وكله محشو بالعداء ضد كل ما هو اسلامي اذا اريد ان اقول لابد ان تكون لنا رساله اعلاميه مؤهله فنيا لان يتلقاها المتلقي العصري ومن هنا فضيله الشيخ خالد عبد الله اشار بذكاء كبير الى ان الرساله الاعلاميه التي ننقلها الان رساله ليست ناضجه من الناحية النوعية نعم لابد أن نفعلها نوعيا بحيث يستمتع بها الصغير ويستمتع بها متوسط الثقافة ويستمتع بها الكبير أريد أن أضع للناس بارقة أمل عشان ما تبقاش المسألة نعم.
آه، نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام.
لما دخل عليه خباب بن الأرت في الحديث المعروف وهو متوسد بردته الشريفة قال له يا رسول الله ألا تدعو الله لنا ألا تستنصر لنا قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون إذا نريد أن نضع بشارات على الطريق ونريد أن نقول شيئا مهما من باب ولا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم.
نعم.
ما دام سعار العداء بدأ يأخذ هذه الحالة المحتقنة والمأزومة وعالية الصوت فهذا دليل على انفلات الأعصاب لدى الطرف الآخر وعلى إحساسه بأن الثقافة الإسلامية تتجذر وأن الإسلام يطرق كل بيت ويستوطن كل بارك قلب.
الله فيكم أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأقمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم مشاهدي الكرام باسمكم أتوجب بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الأستاذ الشيخ خالد عبد الله الداعي الإسلامي شكرا ربنا يبارك يا جزيلا سيدنا.
أيضا نتوجب بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الأستاذ الدكتور حسام عبد شكرا جزيلا شكرا.
بارك الله فيكم مشاهدينا انتظرونا في الفقرة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى معا لنصرة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته